أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عارفين قصة عريس السماء كانت ليلة من أحلى الليالي ليلة يستناها كل شاب وتحلم بيها كل فتاه كان على موعد مع حبيبته جميلة لكن ربنا أعطاه في قلبه شيئا مختلفا كان قلبه متعلق به سبحانه جت ليلة العمر ويستأذن صاحبنا النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت عند زوجته في هذه الليلة متصورين مدى السعادة اللي هو فيها دلوقتي متصورين مدى البهجة اللي في قلبه دلوقتي كانت ليلة العمر ليلة من أجمل الليالي لكن قلبه كان مشدود لنداء أحلى من صوت جميلة على أذنيه مضت هذه الليلة وهو مع حبيبته ولما قرب الفجر نادى منادي الجهاد يا خيل الله اركبي في اللحظة دي قام جري بدأ يتهيأ علشان خاطر يلبي النداء جميلة تقول له ما تسيبنيش أنا لسه عروسة أنا لسه أول ليلة معاك أرجوك ما تسيبنيش في هذه اللحظة لكن هو المعادلة عنده مختلفة يطمنها ويخرج ليقف في أول الصفوف مع النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بصف صفوف الذين باعوا أنفسهم ليشتروا سلعة الله الغالية ويكون اليوم يوم أحد والاسم حنظلة ويدخل حنظلة في المعركة فيجد أبو سفيان ويجده على فرسه فيدخل حنظلة ويضرب رجلين فرس أبو سفيان حتى يقع أبو سفيان من على فرسه لكن يتكالب على حنظلة بعض المشركين ويقتلونه ليقع شهيدا في هذه المعركة تصوروا دم حنظلة قد ايه غالي دمك يا حنظلة دم المحبين دم واحد حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم حب الإسلام حب الصحابة وفدى نفسه من أجل حبه الأعظم وساب حبه اللي كل واحد مننا ممكن نفسه تميل إليه ضحى بحبه لجميلة علشان معنى أجمل وعلشان مقام أرفع ليكون حنظلة الغسيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والحديث في صحيح ابن حبان قال إن صاحبكم حنظلة غسلته الملائكة أصله هو كان جنب أصله لما سمع النداء ما استناش حتى يغتسل جري يلبي النداء اللي كان قلبه مشدود له مات حنظلة جنوب فغسلته الملائكة والله اشترى يا حنظلة وربح البيع يا حنظلة وهنيئا لك الجنة يا حنظلة إنها قصة تاجر مع الله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين واحنا اليومين دول في أيام المتاجرة مع الله تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله واخدين بالكم ولا الجهاد ولا جهاد حنظلة ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه زي حنظلة خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء الأيام دي علشان تعرف تفوز بربحها لازم تعرف يعني إيه المتاجرة مع الله النهاردة درسنا بهذا العنوان تاجر مع الله أصلها أيام تجسد معنى البذل والتضحية واللي هيفوز بيها هو أكثر الناس بذل وأكثر الناس جهاد أكثر الناس تضحية اللي عايز يفوز بأعظم أيام الدهر والله أعظم من أيام رمضان والعمل فيها بيضاعف أكثر من أعمال رمضان فإذا كان رمضان زمان العتق زمان المغفرة زمان تضاعف فيه الأعمال فوالله أيام العشر أعظم بنص هذا الحديث ما من أيام ما فيش ولا حاجة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله حتى من أيام رمضان يا رسول الله آه حتى من أيام رمضان أحب إلى الله من هذه الأيام طيب احنا عايزين في الأسبوع ده نحصل الأجر العظيم ده ما تفوتش مننا هذه الأيام من غير ما نكون فعلا نلنا الأجر العظيم فيها نعمل إيه إزاي نتاجر مع ربنا تعالوا ننظر في أصحاب التجارة الرابحة أكثر الناس ربح أكثر واحد هيطلع من العشر دول بالأرباح هو أكثر الناس احتسابا أكثر الناس نية اللي هيبقى تاجر بس بنواياه فرب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية روى الإمام الترمذي والإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء واخدين بالكم اللي هيعرف يفوز اللي يعرف ياخد نية في العمل انت جاي تصلي صلاة العشاء ليه فرض ربنا امر ان احنا نؤدي هذه الصلاة جميل وايه كمان عشان ربنا يرضى عنا جميل وايه كمان عشان اتقرب لربنا خطوة وايه كمان عشان اللي هيصلي صلاة العشاء في جماعة يكتب له كأنه قام نصف الليل كأنه النهاردة 12 ساعة كأنه صلى على رجليه ست ساعات متواصلة الله ده أجر كبير قوي وإيه كمان واللي هيخطو خطوة لصلاة جماعة فكأنه أجر أجر حاج إيه رأيكم في الكلام ده آه من أتى صلاة مكتوبة اللي هي صلاة الفرض أجرك قد إيه بقى أجر حاج بس بشرط تحتسب طب لو جاي تصلي نافلة جاي تصلي قيام جاي تصلي الضحى جاي تصلي ركعتين في المسجد وتقعد شوية فكأنما أجر أجر عمره الله يعني ده في واحد دخل دلوقتي قال ايه ده ده العشاء وجبت دخل صلى وخلاص وفي واحد وهو جاي المعاني دي في باله هذا أعظم لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي مع أخيه في الصف الواحد وبينه وبين أخيه كما بين السماء والأرض واحد دخل خاشع علق قلبه عند ربنا واحد الشيطان ياخد بيه شوية ويرجع يركز شوية كل واحد على حسب نيته واحد يمسك مصحف ويختم ثلاث ختمات يختم كل ثلاث أيام في أيام العشر ما شاء الله جميل ممتاز واحد يقرأ ختمة بمقام 700 ختمة مش يضاعف العمل بعشرة أضعاف إلى 700 ضعف لا والله يضاعف لمن يشاء قرايته غير قرايتك والاتنين قروا بس في حاجة في قلبه هي اللي رفعته قوي كده وهي اللي طلعته في المقام العالي ده شفتوا مين اللي هيفوز أعظمنا نية أعظمنا احتسابا ده انت ممكن تيجي تعمل عمل وبعدين تلاقي في الآخر خالص ان العمل ده لم يكن كما تريد عارفين الراجل اللي تصدق بصدقة فأصبح لقى انه تصدق على زانية راح تصدق تاني يوم لقى نفسه تصدق على لص كل ما يصبح يقولوا تصدق اليوم على زانية زانية انا كنت عايز اديها لحد فقير يجي تاني يوم يتصدق بصدقة يقولوا ده تصدق على سارق ده تصدق على كذا كل ما يريد شيء يكون على غير ما هو عايز فإذا به يقال له تصدقت على زانية عسى أن يكون هذا عفة لها ونفس الموضوع بالنسبة للسارق ممكن تبقى عايز حاجة وتاخد ثواب أعظم يعني أنا نويت أن أنا أدي فقير بس ومحتسب أن أنا أطلع الصدقة دي حتى تطفئ الخطيئة علشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ويتوب علينا فما زال الله ينميها له الحديث في كده تتصدق انت بشطر تمرة فما زال الله ينميها يربيها له كما يربي أحدكم فلوة زي ما بالظبط كده النبي بيضرب لهم المثل زي الإبل الصغيرة أو الماعز أو زي ما كانوا هم في بيئة الجاهلية فيكبر يكبر يكبر يكبر هو كده تيجي يوم القيامة تبص تلاقي جبل حسنات مش عارف منين ده يتقال لك دي الصدقة البسيطة قوي اللي انت تصدقت بيها دي اصل انت كنت ناوي فيها نية حسنة ربنا سبحانه وتعالى نماها لك وعظمها لك لقيتها جبل حسنات يوم القيامة يا هو ممكن الواحد يتاجر مع ربنا والمكاسب بتاعته تبقى قد كده روى البخاري عن معن بن يزيد رضي الله عنهما الاثنين صحابة معن بيقول كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد بص لقى واحد غلبان كده بيصلي راح حاطط كيس الفلوس وحطه على جنب فهو داخل بقى معن الراجل شافه قال له خد الكيس ده والدك نسيه فرجع قال له ده انت نسيت ال- الكيس ده في المسجد الراجل الدولي قال والله ما اياك اردت انا ما كنتش عايزك انت مين قال لك تاخد الفلوس انا متصدق بيها فخاصمه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن يبقى بنيته اتكتب له الاجر والفلوس رجعت له لغايه عنده بفضل الله سبحانه وتعالى هو ده أعظمنا أجرا أعظمنا نية عند الله سبحانه وتعالى تعالوا بقى نغششكم شوية شوية نوايا احنا لسه قايلين انه انت بنيتك والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة لك ما احتسبت يبقى ليك اللي انت هتحتسبه شوف انت هتحتسب ايه كل ده في ميزانك اول حاجة عايزين نحتسب فوات الحج دلوقتي احنا معذورين كنا نريد أن نحج ومنعنا عن الحج فاللهم قد حبسنا العذر فاللهم لا تحرمنا الأجر هو أجر الحجاج ده كبير يا ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك مش بس وغفرت لهم التبعات كنت عامل مظلمة في حق راجل أو في حق واحد أو واحدة أو أو أو ودي أخطر مشهد يوم القيامة مشهد التبعات بعد ما تعدي الصراط تلاقي واحد بيوقف لك يقول لك حقي انت كنت ماشي مع اختي وجبت لنا العار هات حقي انت شتمتني في ظهري اغتبتني انت عملت وسويت ودي حقوق وانا اسف عايز حقي انا اولى بيه دلوقتي انا في عرض حسنه في اللحظه دي مفيش حد يشفع لك خلصت الموضوع انتهى انت اكتست الصراط وناقص شبر وتخش الجنة ووقف لك واحد ياخد من حسناتك فلو حسناتك مش هتقضي يهوى به الى النار طب نعمل ايه في التبعات ونعمل ايه في الذنوب بتاعة العباد اللي احنا ناسيينها نعمل ايه في الدنيا تكثر الدعاء لهم عشان كده تكثر من الدعاء للمسلمين والمسلمات وحاجة من الحاجات يلا نعجل بيها دلوقتي من الحاجات المضاعفة أن تستغفر للمؤمنين والمؤمنات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة عايز أحسن من كده بقى يعني يطلعوا كام دلوقتي مليار مليار مسلم لا خليك مكبر الموضوع أحياء وأمواتا لا دي كبرت قوي حلوة قوي قوي كده بكل مؤمن ومؤمنة حسنة والله الأجر ده كله والله بنيه قلبك يتحرك صح بس تاخد الأجر العظيم ده ايه رأيك فيغفر لهم التبعات ويطهروا من الذنوب طب ما احنا نفسنا في حاجة من دي ايه رأيك تاخد ده بنيتك الحديث في البخاري كانوا في غزوة أنس بيحكي بيقول كنا كنا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ البخاري راجعنا من غزوة تبوك فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر في رواية أبو داود قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من وادي كل أعمالكم الصالحة دي إلا وهم معكم قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة إزاي يعني ياخدوا ده كله إزاي قال حبسهم المرض فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له أجره كأجر المقيم الصحيح لا ينقص من أجره شيء شفت لما يبقى ليك حال مع ربنا ولما تبقى ليك أوراق ثابتة ربنا سبحانه وتعالى لا يقطعها عنك حتى لو حصل لك عذر فهو احنا حبسنا العذر فلم نحج فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا الأجر بنيتنا ايه كمان انا عايز تنوي نويات كبيرة علشان خاطر يبقى الرصيد كبير عايزين ننوي الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس احنا ما عملناش جهاد الان فنحتسبه بنيتنا يبقى تقول كده والله لئن أشهدني الله المشاهد لأرين الله ما أصنع اعمل زي أنس بن النضر آه بس أنا عارفك هو كلمتين وخلاص يمشوا خلاص خلونا ناخد الأجر لئن أشهدني الله المشاهد لأرين الله ما أصنع أنا عارفك هتعمل إيه ساعة ما تصنع دي بس مش مشكلة ناخد ثواب الجهاد شوفوا الثواب قد إيه بقى روى النسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط يوما رباط يوم في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه واحد يبقى عندك صيام ايه شهر بحاله صيام وقيام بليلة فالأجر عظيم قوي ده في بقى رواية وخلونا ماسكين فيها احنا عايزين الايه الأجور الكبيرة في رواية بإسناد حسن عند النسائي برضو من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها وقيامها الرواية الأولانية شهر خلينا في الألف خلينا في الألف ليلة ألف ليلة صيام وقيام اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر تعرف تنوي وانت نايم على سريرك تحصل مليارات الحسنات بس لو قلبك مخلص صادق يعني ممكن وانت قاعد كده قبل ما تنام تقعد تعدد النوايا دي تقول يا رب والله لو كنت دلوقتي في ساحة من ساحات الجهاد أنا كنت عملت صويت أنا نفسي في الشهادة تحدث نفسك بالشهادة علشان خاطر تنفي عنك النفاق وتقول يا ريت كنت زماني دلوقتي في مكة وكنت قاعد دلوقتي في الحرم يا ده أنا كنت عملت وسويت أو اللي انت عملته وسويت ده ممكن يكتب لك ودي فكرة تانية ان انت ساعة الصلاة انوي مع كل صلاة أن لو بلغتها في الحرم تقول يا رب أنا لو كنت زماني في الحرم دلوقتي كان يبقى أجري مئة ألف صلاة اللهم قد حبسنا العذر ما ينفعش أبقى في الحرم دلوقتي ما عنديش القدرة على ده شغلت بحاجات ما قدرتش أسافر أنا لو كده أنا كنت صلتها في الحرم أنا كنت صلت العشاء دي كان زماني في الحرم فهو بنيته فهما في الأجر سواء اللي بيصلي في الحرم واللي بيصلي هنا إنك تنويها طيب تعالوا نشوف الكلام ده أنا عارف الكلام ده أنتوا إيه بتبصوا لي كده حاسين أنت موسعها قوي كده ليه هو ليه تبقى كذا ما هي الفكرة أنه النهاردة الدرس اسمه المتاجرة مع ربنا واللي بيتاجر مع ربنا قلبه بيطلع حاجات مختلفة وبيفكر بطريقة مختلفة طيب اسمع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند النسائي وابن ماجه باسنان جيد وقال الألباني حسن صحيح قال صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه أهو يا عم النبي بيقول عشان مش أنا اللي بقول أهو ساعة ما جاي ينام أهو وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه بس يقوم يقضي هذا في وقت الضحى بس أجر القيام والقرب من ربنا في الثلث الأخير من الليل وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والنفحات والإيمانيات العالية الكبيرة دي هيبلغها ازاي فاتته بالنوم لا بنيته ايه رأيكم قبل ما تنام تنوي كده بجد وستوفق ان شاء الله عارف ليه ستوفق اصل انت كده هيتكتب لك الاجر فابليس مش هيلعب خلاص اتكتب له اجر فيقوم يتهدى حلو يمكن تاني يوم يقول لك لا بلاش منها القيام ده خالص خليك قوم قوم يا عم قوم من دلوقتي وقف لك ساعه كده عشان تتوب وما ترجعش تاني للقصه دي اه ابليس يسيبك بقى تشتغل انما هتخش تنام وخلاص لا نام عليك نوم طويل فارقد الشيطان ده شغله بقى عليك نوم طويل فارقد يا ابني تعبان والله هتضيع الفجر صدقني لو قمت صليت دلوقتي هتضيع الفجر فخليك الفجر اولى الفجر واجب خلينا بس دلوقتي ايوه خلينا خلينا لغايه ما تلاقي نفسك اديتهم عشر ساعات ولا لحقت فجر ولا لحقت قيام فهو ده طيب انا عايز الاخوات برضه تحتسب في صلاتها في بيتها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في قعر بيتها أفضل الصلاة أفضل من صلاتها في المسجد وأفضل من كمان في المسجد لا ده في مسجد النبي أنا عايز كل أخت ساعة ما تيجي وقت الفريضة تقوم تصلي جنب سريرها وتنوي إن الصلاة دي أعظم عند ربنا من ألف صلاة زي الصلاة في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم أم حميد الساعدية لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له قد علمت أني أحب الصلاة معك قال لها عارف أن أنت بتحب الصلاة معي لكن صلاتك في مسجدك مسجد قومك المسجد اللي قرب البيت خير من صلاتك في مسجدي هذا وصلاتك في دارك البيت الكبير بقى خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في بيتك شقتها أوضتها خير من صلاتك في دارك وهكذا فعايزها ساعة ما تيجي تصلي تنوي ده شوف بقى مع كل صلاة يضاعف الأجر قد ايه مع كل صلاة تصليها دي كتب لها ألف صلاة طيب قلنا عايزين أفكار في الاحتساب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة يبقى أنت وانت قاعد دلوقتي تهم بحسنات تقول لما ارجع ان شاء الله ان شاء الله اول ما هدخل البيت هصلي ركعتين هم بالحسن تقول ان شاء الله النهارده مش هنام قبل ما اكون قاري جزء قران ان شاء الله النهارده ربع ساعه نص ساعه قيام احنا في زمان افضل الاعمال عايزين ان شاء الله نعمل كذا تحدث نفسك باعمال بتهم باعمال تعزم مش بس بتكلم نفسك خد بالك عشان ابليس برضه ما يلعبش عليك في الحته دي اللي هو هنعمل وهنسوي وهنبقى تمام قوي ما شاء الله لا لا بلاش اللي هو ايه دي الاحلام الجد اللي هو ايه ان شاء الله هروح باذن الله هصلي كذا مش هنام النهارده قبل ما اكون عامل كذا النهارده هحاول اظبط وقتي هعمل هسوي ايوه بتعزم على اعمال هو ده اللي بيهم بعمل الحسنه من اللحظه دي والله تؤجر وانت قاعد دلوقتي ولسه ما صليتش الصلاة ولسه ما عملتش العمل بمجرد همك بدأت الرصيد يزيد يتحط لك حسنات قد كده بمجرد نيتك شفتوا جميلة ازاي ايه رأيكم ننوي من دلوقتي ان احنا ان شاء الله ان شاء الله العام القادم نكون معا على جبل عرفة يا رب من دلوقتي عشان نبقى همين بالنية اهو فيكتب لنا الاجر من الان الى الحج وانا مجربها السنة اللي حجيت فيها بفضل الله عز وجل كانت من السنة اللي قبليها انا حجيت عندي 16 سنة كان احد مشايخنا بيقعد ايه يعني يذكر بفضل الحج وبتاع فكل ما اروح احضر خطبة الجمعة قلبي يبقى متشحتف على الحج وانا لسه صغير يعني بس يجي كده الواحد يدعي ربنا سبحانه وتعالى في دعائه يا رب بلغنا الحج يا رب بلغنا الحج انا مفيش اسباب لسه والدي ووالدتي اصلا ما حجوش فيعني الوضع ده ما فيش يشاء المولى سبحانه وتعالى انه بعد رمضان اللي فيه السنة اللي انا حجيت فيها انه كنت قاعد مع شيخي اللي كان بيعلمني القرآن كان ساعتها لسه البري مفتوح والعملية ايه يعني اي حد ياخد عربيته ويطلع بقول له ايه ده انت قاعد بتحسب ايه ومش عارف ايه بيقول لي دي تكاليف الحج بقول له قد ايه كده يعني فاداني رقم والرقم كان زهيد جدا ساعتها يعني. في نفس اليوم الاقي والدتي بتقول لي ده والدك بيقول انه ربنا اكرمه في شيء من التجاره فهيحط لك مبلغ كده على جنب نفس المبلغ ده هو ده بجد انا هحج والله وقد كان ولا اعرف جواز السفر طلع في يوم التاشيره طلعت في يوم انا اول ما دخلت الكعبه ده كان كنت لسه عملت عمره اصلا قعدت يعني ما فيش خالص مش جايب انا مش هنا مش ممكن لا لا لا ده حلم والله بالظبط كده نصحت بقى الإخوة ساعتها قلت لهم إن كان من سبب فالواحد يقعد يدعي ربنا سبحانه وتعالى من السنة اللي قبليه أنا كنت بدعي مش حاطط في دماغي أسباب وهو ربنا يفتحها وخلاص وحججنا ننوي من دلوقتي النية دي إن إحنا إن شاء الله السنة الجاية نكون إن شاء الله كلنا على عرفات بإذن الله تعالى طيب ده أول واحد اللي هو إيه أكترنا متاجرة بنيته هو أعظمنا أجر وأكترنا إخلاص دي رقم اتنين أكترنا أجر عند ربنا سبحانه وتعالى هو الإخلاص بيتفاوت آه طبعا فكل ما درجة الإخلاص تبقى عالية كل ما انت أجرك يزيد عند رب العالمين روى البيهقي وصححه الألباني عن أبي فراس رجل من أسلم قال نادى رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان سمعتوا الحديث ده قبل كده ما الإيمان قال لي بقى قال الإخلاص بيقول له إيه الإيمان ما قالوش بقى زي ما قال في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال له خلاصة الموضوع إن قلبك يبتغي وجه الله وقلبك ما يبقاش متعلق بحد غيره بتعمل العمل ومفيش حظ نفس ومش عايز ثناء الناس ومش عايز الناس تقول عليك لا مدح ولا ذم انت مش في دماغك الناس اصلا انه بس يرضى انه يتقبل يا رب ترضى هو ده اللي جواك فهو ده اللي يرزق ان عمله يضاعف اضعاف كثيره باخلاص قال صلى الله عليه وسلم ان الله يقول انا خير شريك فمن اشرك معي شريكا فهو لشريكي اشبع بيه عايز دنيا خد دنيا بتعمل العمل ده عشان فلان خلي فلان ينفعك خلي ثناء الناس ينفعك فهو لشريكي ماليش شريك أنا خير شريك يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له ولا تقولوا هذه لله وللرحم تبعت فلوس وتقول اهي برضه علشان الناس ما تاكلش وشنا وفي نفس الوقت اهي برضه صدقة لله لا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم عشان خاطرك بس مش عشان حاجة تانية عشان خاطرك وبرضه ربنا يرضى عني لا ما تنفعش مفيش خاطرك في الموضوع عشان ربنا يرضى عنا وبس هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء طيب عملي كيف نرزق الإخلاص العالي ده اعمل أعمال سر كتير اعمل أعمال سر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الضياء وصححه الألباني قال من استطاع منكم أن يكون له خبء حاجة كده مخبيها خبء من عمل صالح فليفعل صدقة سر أذكار تهجد أعمال لا يطلع عليها مخلوق تاخد بعضك تنزل رايح شغلك وانت استأذنت من شغلك ساعة وخدت بعضك ورحت رايح على معهد أورام على مستشفى على حاجة وجايب صدقتك ورحت مديها من غير ما حد يحس بيك ولا يعرفك وكل الناس حسباك بتعمل حاجة تانية انك النهاردة رايح تعمل أي مشوار وانت بتعمل عمل خير يبقى في ناس كده ما انت بس اللي عارفهم ارامل يتامى مساكين بتنزل بتروح لهم يبقى في عمل سر كده وساعات بقى يلا يا شباب ناخد بعضنا نروح ملجأ يلا يا شباب نروح مستشفى عمل جماعي كلنا مشتركين فيه علشان خاطر يبقى فيها نوع من التحميس ويبقى من سن في الإسلام سنة حسنة عشان بعد كده الناس تقلدك وتبقى تعمل العمل ده الاتنين بس اوعى تعمل دي وما تعملش دي يبقى ليك خبيئة من عمل صالح لو عملت أعمال السر دي شوف بقى المضاعفة قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن عمل سر واحد بيقول صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس أنا بغششها كتير دي ان انت تخش تنام وتقول لهم انا تعبان جدا انا خلصان اوعى حد يهوب ناحية الباب ما حدش يصحيني النهاردة والله تبقى خناقه للصبح كده يعني عامل رعب انت وكويسين كده حبتين بقين تمام تروح داخل قافل تخلي الدنيا تهدى شوية تروح اي مصلي هم دلوقتي بقى ايه حاسبينك انت يعني في غمرات النوم وانت بتصلي لك ركعتين حلو كده صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 حديث رواه أبو يعلى صححه الألباني أنت تصلي لك ركعتين بربع ساعة في الليل وممكن تصلي داخل البيت والناس كلها شايفينك أهل البيت مراتك أو أخوك وأختك والدك والدتك الناس شايفينك وأنت بتصلي الصلاة دي بالنسبة للصلاة دي انت تصلي هنا ربع ساعة محدش شايفك وصليت لك ب 30 40 آية اضرب دول بقى يا عم في 25 يطلعوا قد ايه وانت مصلي بالبقرة وآل عمران والشغل كله وقاعد لك ثلاث ساعات التاني يجيبهم بشغل ربع ساعة نص ساعة شفت قد ايه عشان ادعى للإخلاص عمل السر ده مستو انه يغفر لك ذنوب السر وآه من ذنوب السر ذنوب الخلوات اللي مش مطلع عليها إلا رب الأرض والسماوات فدي تنسف أعمالك تحبط أعمالك تأتي بأعمال كجبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها حديث ثوبان عند ابن ماجه وحسنه الألباني يعني جايب جبل حسنات يبقى تراب ليه بذنب سر بموقع دخلت عليه بالليل نفسك روضتك وقلت ما نشوف ايه النظام هو فيه ايه ما من باب حب الاستطلاع يضيع قد ايه شغل رمضان كله قيام وصيام وتفطير صايمين وي وي وذنب من دول يضيع كل حاجة طب وقعنا في الذنوب دي نعمل ايه خد الحديث ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني صححه الألباني إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلن بالعلن مثلا غضبان ورحت شاتم واحد قدام الناس تيجي انت برضه تروح مألف قلبه قدام الناس أو تبقى تعمل خير يعم نفعه للناس كان في الظاهر فتعمل قدامه عمل في الظاهر كان ما بيهمكش انت وتمشي مع بنات وتشرب سجاير وتشرب مش عارف ايه في الشارع اعلى مفخركم اركبوه ولا يهمني وبعد كده تفت ربنا تاب عليك من الموضوع ده كلها تعمل ايه بقى تبتدي تجهر بالحق تدعو في سبيل الله تجيب للناس دي كتيبات وأشرطة وتتألفهم وتبتسم في وشهم وتعمل مكان السيئات دي حسنات كنت غاوي أغاني ومزيكا ولازم تشغل البتاع على الآخر وآخر أغنية واسمعه تبتدي تدل الناس على سماع خير تجيب لهم شريط لقارئ طيب وتقول لهم اسمعوا ده قدام ده وبدأت انت كمان تسمع بدل ده تسمع شيء يبقى ليه أجره عند ربنا سبحانه وتعالى وهكذا السر بالسر والعلم بالعلم طب أنا عملت الذنوب في السر أعمل أمامها حسنات في السر عشان تبقى أدعى للإخلاص تاني حاجة كان الإخلاص أكترنا إخلاص أكثرنا أجر عند الله تالت حاجة هنتاجر بيها مع ربنا أكثرنا اجتهاد أكثرنا أجرا عند الله ودي مفهومة بس أنا جبتها دلوقتي عشان قالوا أصلا إن علامة الإخلاص بذل المجهود في الطاعة أنت بتقطع نفسك في طاعة من الطاعات مش كلنا هنقيم الليل بمعنى ان انت تقيم لك 3 4 ساعات ومش كلنا هيبقى يقدر كل يوم يقرا له 10 اجزاء ويختم كل 3 ايام بس انت عندك امكانيات ومواهب في مجالات اخرى انت ممكن تفتح ابواب خير للناس تساهم في مشروع معين دار تحفيظ قران تبقى انت مساهم فيها تقول للناس عايزين نعمل يا جماعه مشروع كفاله ايتام يا جماعة عايزين نعمل نلم بطاطين ونوزعها على الفقراء والغلابة اللي مش لاقيين دلوقتي ونايمين في الشوارع ومش لاقيين في برد الشتاء ده حاجة تغطيهم أشوف في أوقات أطفال الشوارع اللي بيتكلموا عليهم كل يوم تاني دول تقدر تعمل إيه عشان خاطر تحل مشكلة من المشاكل دي هم مش دول مسلمين وهكذا تفكر تعمل إيه عشان يعم نفعه تسن في الإسلام سنة حسنة وتبذل فيها قصارى جهدك ما تنامش في إخوة يروح متعلم له مثلا إزاي يعمل تصميمات على النت ويروح عامل موقع عامل له موقع من المواقع ويبقى باب خير وباب دعوة ويجيب شرايط من هنا ويحط هنا ويحط مقالاته ومش عارف ايه وربنا يبارك ويبقى كل واحد بيدخل يبقى في ميزان حسناته من جميع أنحاء العالم حاجة تعم نفعها وتبذل فيها جهدك بس ما يبقاش عمل قاصر عشان كده هنقول في الأعمال دلوقتي إن الصدقات مش عايز صدقة الفقير بس أنا عايز صدقة جارية صدقة يعم نفعها ما ينتفعش بيها واحد أو اتنين مطلوب ده ومطلوب ده ما هو برضه الغلبان احنا عايزين نديله لكن ده يديله جزء والأكتر يروح في الصدقات الجارية اللي يعم نفعها علشان عايزين نتاجر مع ربنا فأكثرنا اجتهادا في الطاعة هو أكثرنا أجرا عند الله تعالى عايز تعرف انت خالص ولا لا كل ما تزداد ذل لله يبقى العمل بيتقبل بتقرب أصل كل اللي بيقربه بيهابه ويعظمه ويحبه قوي ويشتاقوا قوي ويأنسوا قوي فيزدادون ذلا ويزدادون اجتهادا انت عارف ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه جل جلاله وحول العرش حملة العرش وحول العرش ملائكة سجود إلى يوم القيامة ما يرفعون رؤوسهم إلا يوم القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك بصوا دول عاملين ازاي انت ورا وبتقرب بتقرب تجاه العرش بتقرب تجاه ربك سيدك حبيبك مولاك كل ما تقرب خطوة تزداد ذل وتزداد اجتهاد يا هو القرب منه كده فتاخد الخطوة التانية والتالتة وتلاقي نفسك مش قادر تقعد بلا عمل وبلا قرب فتزداد طاعاتك في حاجة شداك زي ما كانت شد حنظلة واستشهد فهمتوا يا شباب فعشان كده الأكثر إخلاصا الأكثر اجتهادا ما تسيبش باب ما تسيبش باب من أبواب الخير إلا وتطرق عليه قيام صيام ذكر دعاء طلب علم ما تسيبش باب نفقات في سبيل الله مكس في المسجد إعانة أخ دعوة ما تسيبش باب الثمرة إنك تعتق رقبتك من النار قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني صححه الألباني أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله بلغ مخطئا أو مصيبة فله من الأجر كرقبة ده واحد بيجاهد وانت في طريقك لربنا بتجاهد ده بيجاهد فبيرمي السهم جه صح ما جت صح بيكتب له اجر رقبه عتق رقبه وانا دايما اقول اعتق تعتق يا جماعه الاحاديث دي النبي قالها وما ينطق عن الهوى والنبي صلى الله عليه وسلم بلغها عن وحي فربنا يعلم ان الاحاديث دي احنا هيجي علينا الوقت اللي هنتدارسها وهتبقى هتنفعنا احنا كمان هتنفعنا في ايه دي بقى ايه كاجر رقبه رقبه ايه ما خلاص ما بقاش في عبيد ولا بقى في اماء ولا بقى في كلام من ده ايوه ما هي من اعتق نسمه نسمه يعني عبد او امه كانت عتق رقبته وفكاكه من النار فاللي بيعتق بيعتق هو كده كاجر رقبه واجر الرقبه ده قد ايه عتق من النار فانت ارمي بسهم افتح باب ما تسيبش باب تقدر دلوقتي تعمل ايه تستغفر ما بتستغفرش ليه طول ما انت قاعد وبتسمع هذه الموعظة لسانك لا يفطر من ذكر الله انت دلوقتي بيجي على بالك حاجات يلا هم بحسنات عشان تكتر رصيد يلا ما فيش وقت عايزين ننتهز كل ثانية في زمان العصر أعظمنا اجتهادا أعظمنا أجرا عند الله رابع حاجة أعظمنا أجر أعظمنا قرب بالأعمال المضاعفة يعني عندك ذكر مضاعف تسبيح مضاعف صلاة على النبي مضاعفة استغفار مضاعف في استغفار عادي استغفر الله استغفر الله استغفر الله وفي استغفار عظيم يغفر لك عظائم الذنوب مش قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ولو فر من الزحف والفرار من الزحف قلنا كبيرة من الكبائر أحد الموبقات السبع يبقى أستغفر الله والتانية أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشان كده خليك تاجر وافهم إيه المطلوب أنا عايز الحتة دي بقى نتعلمها مع بعض قوي لحسن إحنا مش فاهمينها خالص يعني الإخوة ممكن تدعوهم إلى باب خير وتقول له مثلا تعالى تقضي حاجة مسلم يا شيخ أنا عندي مقرأة يا شيخ عندي مش عارف إيه عندي كذا عندي كذا يا خيبان أنت مش فاهم أعلمك أنا بقى من هدي الصحابة ابن عباس ده مين؟ ده ترجمان القرآن ده مين؟ ده اللي النبي دعاله أن يعلمه الله التأويل ده أحد أعلم علماء الأرض ده ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف في المسجد وبعدين واحد طلبه في قضاء حاجة يعمل ايه بقى ابن عباس معلش بعد الاعتكاف ان شاء الله دي الايام الوحيدة اللي احنا بنعرف نطيع ربنا فيها فيعني مش ناقصة الواحد كمان ينشغل بحاجات تانية معلش ممكن حضرتك تتكلم اي حد تاني ابن عباس فقيه فاهم فاهم فقه الفاضل والمفضول عارف ايه اللي يقرب لربنا اكتر وهو ده معنى قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ليه بقى العالم يعرف يقش اللي بيعمله العابد ده في نية أو بعلمه بثواب عمل معين من الأعمال هو كان عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أمشي في قضاء حاجة أخي المسلم خير من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي الصلاة بس صلاة الفرض لو هيصلي خمس صلوات مش هيصلي يا عم نوافل ومش هيعمل أي حاجة هيصلي خمس صلوات شهر 150 صلاة اضرب في 1000 150 ألف صلاة وكل صلاة بقى تحط لها قد ايه دي ده بس مش هيعمل حاجة غير انه هيصلي خمس صلوات ونايم في مسجد النبي طول اليوم هياخد قد ايه ده من الاجر التاني يقوم يقضي حاجته اخ محتاج اي حاجة حاجة حوائج مثلا جيت اعتكفت لك انت يوم من الايام بتاعة العشر دي وبعدين في حد محتاج حاجة عشان العيد ولا اي ضائقة او اي شيء وانت عرفت بالموضوع ده خدت بعضك من غير ما هو يطلب ورحت واخد بعضك وقضيت له حاجته شفت تقش قد ايه مش فاهمين احنا الكلام ده بقى ما بنعرفش ننفذ احنا الكلام ده واللي بيعملوه الاقي الناس اللي هم بتوع الاعمال الخيريه والجمعيات الخيريه وما شاء الله وشباب كويسين و و و والاقيهم بقى ضايعين في حته تانية خالص يا ابني احتسب يا ابني خد نيه في الكلام ده بلاش الاختلاط الفاحش ده وبلاش كذا وبلاش كذا وخد لك نيه في اللي انت بتعمله عشان ما تضيعش الاجر العظيم ده فعايزين نفهم حكايه الأعمال المضاعفة دي أول حاجة أعظم حاجة أكبر حاجة تاخد بيها أجور الناس كلها الدعوة طبعا الدعوة دعوة كمان بالذات العاصين إلى التوبة أصل أنت تكون المفتاح اللي تدخله إلى طريق ربنا خلاص بقى أجرك قد إيه يعني واحدة دعت أخت ليها متبرجة للحجاب الحجاب ده كل ما هي تلبسه الأخت دي وهي نايمة في بيتها تاخد أجرها أجر إنها سببت عفة لمسلمين وكفتهم أذى التبرج و و و وفي نفس الوقت الحجاب ده يستنزل الرحمة والعكس في التبرج يستنزل اللعنة إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر والحجاب حياء وستر فربنا يحبه والعكس في التبرج كل ده هي في ميزانها انت دخلته المسجد وعرفته طريق ربنا تاخد أجره يصلي هو بعد كده بكلمة أنت يمكن بذلتها ولا تعطي لها بالا والله أنا مجرب كده انه ابص الاقي انت بقى قاعد محضر المحاضرة وحاطط بقى النقط والكلام وهي دي بقى ان شاء الله هتكون السبب والفتح وكله مطنش ولا الهوى وانت هتشد في شعرك يا جماعة اهي اهي بقى دي هي دي اللي هتجيب الناس وتلاقي نص كلمة تقول له بعد الدرس ايه بقى اللي جابك اه الحته دي الحته اللي انا اصلا ولا حطيتها في الدماغ خالص يكون ربنا سبحانه وتعالى يفتح بها قلب بس انا خادم عند رب العالمين شغلتي اني ربنا سبحانه وتعالى ينطق لساني كبري يوصل الناس بس لا يهوى به في النار ياخد الناس وهو كمان معاهم دي شغلتنا فربنا هو اللي بينطق اللسان بالحق بس مالكش دعوه انت بقى القلب هيتفتح ازاي بايه انت عليك تاخد بالاسباب وبعد كده ربنا يسبب الاسباب فانت لا تمل لان مش علينا النتائج ان انا اروح اقول الكلمه فيقول مره واثنين وثلاثه لا لا لا مش هينفع ده خالص ده قلب وحجر وسبحان الله بعد كده يبقى شيء اخر خالص انا لسه اول امبارح اتصل بيا واحد الصبح كده قبيل الظهر قطع قلبي انت لما تسمع واحد تائب وهو بيتكلم ياه وهو بقى يعني لسه المشاعر الأولى دي والله قطع قلبي هو بيقول كلام عادي خالص ارتجالي خالص انا خلاص مش هعمل ذنوب انا مش ناوي اعمل اي حاجه تاني انا شلتي دي خلاص حاسبها انا ناوي ابقى قول لي قول لي اي حاجه اي حاجه هعملها وتقول له نص كلمه تلاقيه حافظ وعارف وخلاص هينفذ سبحان الله تسمعه فعلا يطهر قلبك انت فانت مش عارف انت عليك بس البلاغ وربنا سبحانه وتعالى يتولى الامر لأن يهدي الله بك رجلا واحدا واحد بس خير لك من حمر النعم خير لك من الدنيا وما فيها يجي واحد في ميزان حسناتك احنا مش عايزين اكتر من كده خير قوي انه بس نكون سبب في هداية واحد يجي لنا في ميزان حسناتنا يمكن اعمالنا تعبانة ما تنفعش تدخلنا الجنة فاعظمنا مضاعفة اكثرنا دعوة شوفوا المعنى ده عند الصحابة كان عامل ازاي البراء بن عازب البراء ده أنصاري فبيحكي عن المهاجرين اللي جم في أول الوفود هجرة من مكة بيقول أول من قدم علينا مين مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم طب استنى كلمة بس مصعب ده ايه أخباره كان أعطر أهل مكة من البيئة الأرستقراطية مطرف معاه كذا وكذا معروف جدا انه شاب شيك قوي الناس كلها بتستنى بس قعدته من طيب الرائحة اللي بيحطها بيحط برفان من اعلى مستوى يعني مفيش بعد كده حاجة كده يعني شاب من الشبان اللي انتوا واخدين بالكم يبقى عامل ازاي فرحان بشبابه قوي وكذا مصعب يبقى عامل ازاي بعد الاسلام مصعب يحمل لواء الاسلام لكي يدخل اهل المدينة كلها بدعوة مصعب بيعة العقبة اتعملت وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعت مصعب علشان خاطر يدعو أهل المدينة كل اللي موجودين دلوقتي كام 73 واحد دول اللي أسلموا تتفتح البلد كلها وتتهيأ لتكون دار التمكين لدعوة سيد المرسلين على أدين مصعب طيب مصعب هيضحي بأيه بقى عشان يوصل للكلام ده هيضحي بالطرف هيموت ازاي مصعب هيقتل مصعب لغاية ما يحاولوا يكفنوه ما يلاقوش اي حاجة يتكفن فيها يغطوا راسه تبان رجليه يغطوا رجليه تبان راسه ده كان ايه وبقى ايه شفتوا تضحية مصعب لا شوفوا مين كمان معاه بقى البراء بيقول مين اللي جم ادي مصعب التاني ابن ام مكتوم رجل اعمى ضرير يعني صعب هيروح بلد وهو ضرير يعني وليس على الأعمى حرج يحمل ابن أم مكتوم الدعوة على كتافه هو كمان عشان يبلغ دعوة النبي محمد في الآفاق ثوابكوا قد إيه بقى يا مصعب أنت وابن أم مكتوم شوفوا الصحابة كانوا عندها غيرة قد إيه أنت بقيت مسلم إزاي يا مصري شوف يقول زياد الزبيدي كنا في جند عمرو بن العاص عمرو فاتح مصر كنا بنعمل ايه بقى فجعلنا نأتي بالرجل مما في أيدينا ثم نخيره بين الإسلام والنصرانية فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين نفتح البلاد أول ما واحد يدخل في الإسلام نبقى في منتهى الفرحة ونقعد نكبر الله أكبر الله أكبر من حرصنا على دعوة الناس للخير ما سبناش واحد واحد واحد ويبتدي يقولوا له انت بقيت مسلم عشان كده علشان عمل دول وهم دلوقتي في قبورهم بياخدوا حسناتك والله نحسبهم صادقين مخلصين ولا نزكي على الله أحد شفت قد ايه عشان كده الصحابة في أعلى منزلة لأنه بياخدوا أجور كل اللي وراهم وإحنا كمان نفسنا نبقى كده ما نموتش هباء تموت أحمد محمد حسين علي فلان كان موجود ومات خلصت عمل إيه دخل الكلية الفلانية واتخرج منها واشتغل واتجوز فلانة وجاب العيال وجوزهم وكتر خيره قوي قوي قوي قوي السلام عليكم ورحمة الله خلصت كده الدنيا عاش ومات وكأنه لا شيء لا انت لازم تسيب من بعدك أثر الأثر ده ممكن يكون ولد صالح ولد صالح يبقى هو سبب الخير كله ليك من بعدك ولد صالح يدعو لك ولد صالح انت نشأته بقت كل كلمة بينطقها كل عمل بيعمله أصلا بيصلي بيصوم بيذكر في ميزانك عشان انت ربيته على كده ممكن يكون ده عملك ممكن تسيب مشروع يتضاعف أجرك بسبب وجوده ممكن تبني مسجد ممكن تبني دار تحفيظ ممكن تعمل دار أيتام ممكن ممكن ممكن تسيب أثر من بعضه إنما تعيش لنفسك وتموت هذه ليست صفة المؤمنين قد أهمتهم أنفسهم مين اللي بتهمه نفسه دول المنافقين والعياذ بالله اوعى يكون مبلغ همك هم نفسك وخلاص حط في دماغك جارك صاحبك والدك والدتك ما يبقاش عليك لحظة من لحظات إبليس ما يخشش عليك وييأسك احنا محتاجين أجور الناس دي يا جماعة محتاجينهم حوالينا محتاجين نغير البيئة اللي احنا متعايشين فيها فأعظمنا أجرا أعظمنا دعوة هقول لكم فكرة حديثة كاتبين على شبكة انترنت رجل أسلم على يده أكثر من 4000 واحد واحد من أهل عصرنا 4000 واحد دخلوا في الإسلام بسببه ومش داعي ده ازاي ده بأخلاق طيبة ما تحركش أصلا من مكانه ايه ده ايه القصة هو كان غاوي مراسلة من أيام قبل كده يعني والمراسلة بقى وفلان وعلان و و و فلما ربنا كرمه بدأ يقول أنا عايز أعمل حاجة فاستغل فكرة المجموعات البريدية الموجودة على النت وبدأ يبعت رسائل في كافة أنحاء العالم وهو ما بيملش يبعت بالمئة ألف إيميل هنا وهنا وهنا سبحان الله بدأ ناس ترد على الإيميلات بتاعته واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد أربعة آلاف واحد دخلوا في الإسلام وهو قاعد على الكيبورد بيبعت لهم وهو قاعد في بيته فكرة ايه فكرت فيها انت دي فكرت ان انت تنفع تبقى كده اصلا تعرف تبقى جند من جنود الإسلام تعرف تبقى فعلا حارس من حراس العقيدة دي ينفع قدها وليه ما تبقاش قدها قدها والله قدها بس الفكرة ان تبقى جواك غير على دينك يبقى في حاجة اسمها الإسلام في قلبك أعظم من كل شيء تحس ان انت بتحقق ذاتك بجد هنا كلنا عندنا الحتة دي ان انت نفسك تحقق ذاتك نفسك تبقى شيء نفسك تبقى شيء فين للناس ولا عند رب الناس هو ده أربعة آلاف واحد يدخلوا في الإسلام بسبب فكرة وممكن تكون انت كده وممكن هو في ناس تانية استجابوا ولا هو داري الله أعلم انت عليك بذل الخير ونشره وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمر النتائج فكرة كمان أنا بقول لهم النهاردة أفكار عايزين نضاعف الأجر عايز تاخد ثواب الصلاة كامل هو أنا ما أخدش الصلاة كامل آه ده أجدع واحد بيصلي أجدع واحد بيصلي بياخد نص الثواب اللي ربنا وضعه للمصلين يا شيخ جبت الكلام ده منين من الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد صححه الألباني إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا قال واحد عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها حتى قال نصفها أجدع واحد خد كام نص الأجر وقال له واحد خد كام عشر الأجر يعني أنت لو دخلت صليت العشاء هتاخد عشر تلاف حسنة ده مثلا يعني مكتوب كده للملك لو صلى العشاء اديله عشر تلاف فراح هو دخلت صليت الجدع قوي هيجيب خمس تلاف اللي تعبان هياخد له ألف دول برضو ينفعوا في الميزان قوي أعمل ايه أنا بقى طيب أجدع واحد لو عايز صلاته تبقى صلاة تمام يبقى يعمل ايه يجيب خمسة من اللي هم هياخدوا أقل حاجة هياخد العشر في خمسة يبقى نص تمام يبقى دي نص ودي نص يبقى انت لو دعيت خمسة ودخلتهم المسجد تكتب لك أجر الصلاة كاملة طب انت مش هتعرف تعمل تجيب الكلام ده انت مش هتجيب نص أصلا انت من أبو عشر ده تعمل ايه محتاجين تسعة محتاجين تسعة تدخلهم تاخد ثواب الصلاة كام أنا بس بديها فكرة عشان نهتم بمسألة دعوة الناس إلى المساجد ودعوة الناس إلى الصلاة تجيب شريط عن الصلاة وتسمعه له بحيث ان هو شوية بشوية يدخل في الموضوع وانت معدي يلا يا فلان يلا بينا نصلي عشان تاخد اجور الناس ماشي الفكرة طيب عايزين برضو من المشاريع احنا محتاجين ان انت تبقى رقم واحد في حاجة اول واحد في حتتك عملت كذا اول واحد والباقي كله يخش من بعديك هي اول واحدة اتحجبت في شلتها في الجامعة والناس بعد كده ايه ده فلانة والله جميل ازاي بتاع شوية شوية تلاقي الناس بدأت تدخل هي تاخد اجورهم كلها هو اول واحد في شلته بدأ يخش المسجد ايه ده يا جدع ده ده انت جامد قوي تصلي في الجامع مرة واحدة ده انت كنت ضايع كويس ها نجيب ده رخر والتاني والتالت وهكذا الدرس الجاي اللي هيسمع الكلام وينفذه بقى الدرس الجاي كل واحد يجيب واحد تدله على درس علم يجي يسمعه يبقى انت جاي ومعاك واحد وانت قاعد مريح دماغك نام يا عم في الدرس ما يهمكش ولا يهمك حلو كده الدلالة على درس من دروس العلم مثلا كده تكثر وتعظم أجرك عند رب العالمين طيب عايزين برضو حاجات تانية مضاعفة احنا قلنا دلوقتي كده الدعوة اقول لكم كام حاجة من اللي وزنها تقيل من الحاجات ذات الوزن الثقيل من الأعمال أول شيء الجمعة احنا اتفقنا فاكرين أول درس قلناه هنقولها بقى تاني ده دلوقتي العشر من ذي الحجة ما عندناش هزار الجمعة قلنا كل خطوة هتخطوها إلى صلاة الجمعة تكتب لك ثواب سنة قيام وصيام يعني أنا بيني وبين المسجد خمس دقايق مشي الدقيقة مشي تعمل لها مثلا 100 خطوة مثلا يعني في خمس دقايق يعني 500 خطوة يعني 500 سنة صيام وقيام قلنا بالاحتساب أقول الحديث وأقول تخريجه علشان خاطر كل حاجة تبقوا عارفين إن احنا مش جايبينها من هنا ولا من هنا روى الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة تغتسل واغتسل وبكر وابتكر وتروح بدري ومشى ولم يركب طب اللي عندنا عربيات اقول لهم اركنوا بعيد شوية وامشوا برضه عشان تاخد الايه الاجر ومشى ولم يركب ودنا قرب بقى في الصفوف الاولى في الجمعة ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو وما قعدتش بقى ايه تمسك الموبايل وتبص عليه ولا تقعد تعمل شوية كده ومش على بعضك يعني ولا تكلم شمال ولا تكلم يمين ولا تنطق خالص ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها ايه رأيك الجمعة الجاية ما نضيعوش ده مع أعظم أيام الظهر تبقى العملية ايه كبيرة قوي تتضاعف كمان السنة دي يمكن تبقى ألف سنة ولا تبقى قد كده بعض الأثار ان هم كانوا بيقولوا ان العمل في الثمان ايام الاولانية لغاية يوم عرفة يضاعف الف مرة الكلام ملوش حديث ده اثار موجودة عن السلف بعضهم كان يقول كذلك فمسألة اجتهادية يعني بس نستأنس بها من باب التنشيط وقالوا ان يوم عرفة يضاعف عشرة الاف ايه رأيك طيب ادي الخطوات للجمعة ايه كمان قلنا الخطوات لايه للمسجد مش عايزين نفوتها دي بقى مش عايزين نفوتها من الفجر اللي جاي نحتسب هننزل نصلي وانت نازل على السلالم كده ايوه يا رب اجر حجة ماشي عشان احنا محتاجين الحج وضاع منا الحج جلسة الشروق طبعا علشان خاطر يتكتب لك الحجة والعمرة التامة التامة تقعد لغاية الشروق عايز تقعد وتستنى تلت ساعة بعد ميعاد الشروق الموجود في النتيجة يبقى خير وبركة وتصلي لك ركعتين عايز تقعد لغاية الميعاد ده وبعد كده تطلع بيتك تبقى تصلي فيه الضحى بعد برضه مرور التلت ساعة دي كان به مفيش مشكلة المهم تقعد لغاية شروق الشمس تصلي الفجر وتقعد تذكر ربنا بقى وتشوف أورادك في هذه الأيام هقول لك على حاجة بقى النهاردة أنا بالنسبة لي جديدة حديث في سنن أبي داود يمكن عدى بس النهاردة ما عداش عليا بقى يعني كل مرة ممكن يجي يعدي كده الواحد ما يتوقفش عنده شوية لغاية ما النهاردة الله ده جامد استنوا بقى صلاة النافلة في البيت بتضاعف قد ايه الصلاة اللي في البيت اعظم ماشي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ماشي ده مفهوم قد ايه المضاعفة روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة يبقى أفضل من ألف صلاة مسجدي هذا مسجد النبي الصلاة فيه يبقى ألف صلاة يبقى ركعتين نافلة في بيتك بألف من اللي في الجامع إيه رأيك جامدة دي يلا كله إن شاء الله في ميزان يا رب يعني ما ضيعش أنا اللي حكاية في الآخر الله سبحانه طيب الضحى وقت الضحى عايزين في نية الضحى دي بقى تنمو فيها إنك تاخد 360 صدقة 360 صدقة ما هو أصله على كل مفصل كل سلامة دي سلامة يعني المفاصل مفاصلك 360 كويس المطلوب أنه كل يوم تعمل لهم صدقة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط صححه الألباني على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم صدقة ويجزي عن ذلك كله ركعة الضحى ركعتين الضحى بمقام كل هذه الصدقات طيب طول اليوم بقى عايزين التسبيح والأذكار المضاعفة عارفين بقى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من صلاة الفجر ودخل على أمنا جويرية لقاها قاعدة ماسكة حصوات كده وقاعدة بتقول أذكار وأوردها في الصباح ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات كلمات هنقولها أربع مرات محفوظة بس أنا بقى يعني من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن يعني اللي انت قعدت تعمليه من ساعة صلاة الفجر لغاية ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم نص ساعة ساعة الا ربع ساعة ذكر هيجيب ده الأجر ده كله بالكلمات دي شفتوا بقى أنه المتاجرة مع ربنا مهمة أوي قال إيه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده كأنك انت بتقول سبحان الله تنزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل النقائص وفي الحتة دي بتثبت لنفسك انت انا فيا وفيا وفيا وفيا من العيوب فتذل لله بعدين وبحمده وبحمد الله سبحانه وتعالى يعني استعين واوفق فاحمد ربي على نعمائه لما تحمده تحبه اللي يحس بنعمته ويحمده يحبه يبقى عمل ايه سبح فذل لله وحمد فحب ربنا الاتنين في قلبك يجيبوا العبودية على طول العبودية الحب التام والذل التام لله سبحانه وتعالى جميل كده عشان كده سبحان الله وبحمده دي هيجي معانا ان ليها وزن تقيل قوي اشمعنى يعني فيها ايه فيها العبودية كلها فيها اللي انت اتخلقت من قبله طلعها على لسانك وتحسها بقى سبحان الله شوف انا كنت فين وبقيت ايه سبحان الله وبحمده احمدك يا رب واشكر فضلك عليا وعلى نعمائك عليا والله يا رب ما استحق كل اللي انت بتنعم عليا بيه ده بس تطلع من قلبك صدقة كده يبقى الأجر ده ايه بقى المطلوب انا بقول يا رب سبحان الله بحمده عدد الخلق ولاحظوا لفظ الخلق يعني المخلوقات جميعا مش الجن والإنس كل ما خلقه الله من ملائكة من سماء من بحر من أرض من من من عدد خلقه ورضا نفسه يعني سبحان الله وبحمده على الوجه الذي يرضى الله عز وجل علي بها يا رب تبقى طلعة وترضيك عني يا رب يا رب سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أعظم المخلوقات العرش عرش الرحمن أعظم المخلوقات بلا شك والعرش ده قد إيه بقى سعته ده السماوات السبع وما فيها كحلقة في فلاة من كرسي العرش فزنة العرش دي تبقى قد ايه يا ما تتصورش يا رب يبقى ثقل سبحان الله وبحمد من لساني يا رب زنة عرشك يا رب ومداد كلماته هي كلمات ربنا تنفد كلمات ربنا لا تنفد فيا رب سبحانك وبحمدك سبحان الله وبحمده إلى ما لا يحصى هو المعنى كده عشان كده تقيلة أوي وعظيمة أوي شفتوا بقى الذكر المضاعف هنتاجر مع ربنا وهنقول سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته طيب ايه كمان تقول كل يوم قل هو الله احد عشر مرات عشان يبين لك كل يوم قصر في الجنة لو قلتها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من قال قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة قال عمر إذا يا رسول الله نستكثر قال الله أكثر ما تخافش ربنا أعظم من كل ما تتصور جميل دي نقولها طيب من الحاجات اللي تضعف الأجر قوي قلنا الصدقات الجارية واتكلمنا عليها دي بناء مسجد مدرسة ملجأ انك تربي اولادك على الخير وتنشئهم تنشئة حسنة كل المعاني اللي يزداد بها الاجر قلنا منها برضو قضاء ايه حوائج الناس لما حكينا قصة ابن عباس برضو حاجة كده حاول تأذن ولو مرة كده يعني تروح لخادم المسجد وتقول له بس ايه اسمح لي بالأذان مرة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني صححه الألباني المؤذن يغفر له مد صوته والميكروفونات هتوصل لغاية فين مد صوته واللي يوصل بقى فالصوت ده يوصل هنا وهنا وهنا وهنا وهنا مد الصوت ده شوف هيبقى قد ايه ياخد كيلو مثلا نص كيلو اي حاجة يا عم احنا في عرض حسنة حلو قوي المسافة دي كلها يغفر لك بعدد كل من بلغه صوتك وايه كمان بقى واجره مثل اجر من صلى معه واللي انت كنت سبب في ان هو باذانك بس يدخل المسجد تاخد اجره حلوه دي بس انتوا هتتخانقوا على الاذان كده يعني كل واحد في حتته بقى يتصرف هو ياخد الاذان مره كده عشان خاطر الاجر العظيم ده منها السبعون ألف ملك عايزينهم كل يوم يستغفروا لينا ويترحموا علينا نعملها ولو مرة زيارة مرضى من عاد مسلما صباحا ابتعث الله له سبعين ألف ملك يصلون عليه سبعين ألف ملك قاعدين يقولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه قد ايه دي بقى ودعاء الملائكة مش خيبان زي حالتنا يعني يطلع ما يطلعش الله أعلم دعاء الملائكة مستجاب فربنا يغفر لك ويتوب عليك عشان كده تتغسل بزيارة المرضى طيب عايز اعمل حاجة محدش هيعرف يعمل زيها في العصر لا يأتي احد بمثل ما اتيت به قل سبحان الله العظيم وبحمده يا انا اول مرة اخد بالي دلوقتي اشمعنى العظيم هنا انا قلنا ايه سبحان الله ذل تمام الحمد لله اللي هي وبحمده حب هي ناقصة واحدة في معادلة العبودية هم قالوا ايه الحب التام والذل التام على جهة التعظيم فعشان كده جابتهم سبحان الله العظيم وبحمده حبيته قوي خضعت ليه قوي أكبرت وعظمته قوي من قال سبحان الله العظيم وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ذلك وزاد عليه التانية دي بقى الحبيبتان التانية دي بقى أنت لما إيه بتناجي حبيبك كلام بقى إيه كلام طالع من قلب محب لحبيبه هو بيحب الكلام ده بيحب يسمع منك الكلمتين دول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تقولها له انت بقى ايه حاسس ان انت بتكلم حبيبك وانه بيحبهم حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان عايز ايه اكتر من كده يا رب بلغنا حبك يا رب طيب عايزين كمان احنا مش هنسيب حاجة برضو حاجة من اللي بيحبهم قوي على لسانك دايما اللي باقيات الصالحات حط بقى قولها لوحدها سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر التلاتة فهمناهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر هنجيب التعظيم هنجيب معاهم إيه لا إله إلا الله عشان نجدد التوحيد عشان كده لا يضرك بأيهن بدأت أحب الكلام إلى الله تعالى ويقول أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء أفضل حاجة تدعي بيها يعني ترفع ايدك كده وتقول له ها أنهي الدعوة اللي أحبها قوي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث تطلع إيه الدعوة الحمد لله هو ده دعاء آه في دعاء اسمه الثناء يعني أنت تقعد عايز تطلب تفتكر النعمة تقول له الحمد لله عايز أطلب عايز أقول وهو بيحب إن أنا أطلب فحنطق أفتكر النعمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله فخلاص فيشغل بالذكر عن المسألة فيعطيه الله أعظم مما يؤتي السائلين هو ربنا مش مطلع اللي في قلبك بس بيحبك تقول برضه يعني مش بس تقعد تقول له الحمد لله الحمد لله وبس برضه بيحبك تقول له ماليش غيرك يا سيدي وما مولاي يا رب ما تحرمني منك يا رب يا رب عايزك تضعف أجرك هننزل الشغل هنروح الكلية هنروح الجامعة سوق الجامعة دي سوق ولا مش سوق سوق مش سوق سوق خير وهكذا فاحنا عايزين لما نبقى ندخل الشغل محل العمل المكان اللي بيكثر فيه اللغو ويكثر فيه الدنيا وحكاوي الدنيا على لسانك ذكر دخول السوق تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له خد بالك بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له دي محفوظة له الملك وله الحمد ماشي هتزود يحيي ويميت عشان ايه عشان ما تنساش يحيي ويميت عشان يا رب احيي لي قلبي لحسن الدنيا دي بتموت القلب فيا رب يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يكتب له مليون حسنة مليونير انت احسن من اجدعها بضاعة تشتغل فيها مليون حسنة ألف ألف حسنة ويمحو الله عنه ألف ألف سيئة ويرفع الله له ألف ألف درجة وبنى الله له بيتا في الجنة حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة وحسنه الألباني النبي في صحيح مسلم الحديث قال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة مش عارف تجيب ألف حسنة يسبح لها مئة تسبيحة يكتب الله له بها ألف حسنة ويحط الله عنه بها ألف خطيئة بعض الحديث قال لهم أيكم يصنع ألف خطيئة الصحابة ما كانش تعمل ألف خطيئة إنما لو النبي قال لنا أينا يصنع ألف خطيئة ربنا يسترنا وإياكم الشاهد كثروا هذه الأجور بالمتاجرة مع الله سبحانه وتعالى أختم بهذه القصة الجميلة قصة الشيخ الوقور بيحكوا ان راجل وقور جدا كبير في السن كان على محطة القطر فهم عشان يلحق يركب القطر ركب لكن كانت الناس جلست في مقاعدها في القطار فدخل على الكابينة الأولانية راح لقى شوية أطفال صغيرين قاعدين بيلعبوا فدخل عليهم أقرأهم السلام السلام عليكم أول ما شافوه أهلا شيخنا ازيك عامل ايه فقال لهم ممكن تشوف لي مكان أقعد قالوا له والله ده انت فوق دماغنا من فوق حد يطول يبقى حضرتك معانا بس احنا عيال صغيرة وعايزين نلعب ونتنطط فيعني وجود حضرتك معانا مش هينفع فإن شاء الله طبعا أكيد أهل القطر كلهم نفسهم إن حضرتك تبقى مشرفهم حضرتك ممكن تروح الكابينة التانية هتلاقي الناس في استقبالك خد بعضه ودخل على الكابينة التانية بص لقى شوية شباب في سن الثانوية العامة ومسكين وورق وقلم وكتب وقاعدين معادلات وفيزياء وكيمياء والكلام ده كله فأول ما شافوه أهلا شيخنا حضرتك هنا وبتاع ادعيلنا انت شايف اللي احنا فيه والوضع وبتاع طب ممكن اقعد عندكم ياه ده انت نشيلك فوق دماغنا من فوق بس حضرتك شايف يعني احنا هنشغل دماغك وهنصدعك بالمعادلات والكلام والرغي بتاع المذاكرة بتاع الثانوية العامة فيعني حضرتك ان شاء الله ممكن تلاقي اكيد اهل القطر هيستقبلوا حضرتك ممكن حضرتك تروح الكابينة التانية ياخد بعضه ويتوجه للكابينة التالية يبص يلاقي شاب وزوجته وشكلهم كده في شهر العسل وقاعدين بقى فرحانين وبتاع والكلام ده فيدخل أول ما يشوفوه أهلا حضرتك شيخنا ازيك عامل إيه ممكن أقعد عندكم والله يا شيخنا حضرتك واخد بالك يعني احنا الجو مش مناسب خالص دلوقتي يعني فممكن حضرتك يعني ان شاء الله نستضيف حضرتك بس يعني في فترة جاية ان شاء الله اكيد اكيد حضرتك اهل القطر هيستقبلوا حضرتك حضرتك ممكن تاخد بعضك وتروح على الكابينة التانية يروح يبص يلاقي مجموعة شباب حاطين قدامهم خرايط أراضي ومشاريع وقاعدين وأسعار البورصة وشفت وجرى وعمل وسوى ممكن أجي أقعد معاكم ياه ده انت حتى تباركنا وتدعي لنا دعوتين لحسن الوضع انت شايف الدنيا مكلبشة في قلوبنا خالص بس انت برضو مش هتحس ان انت مستريح معانا احنا كلامنا كله كده وانت شايف بقى لهوجة الدنيا والوضع والحالة ممكن حضرتك ان شاء الله اكيد هتلاقي مكان في القطر وناس هتستقبلك ان شاء الله ياخد بعضه ويدخل على الكابينة التانية يلاقي أسرة مكونة من أب وأم وأولاد صغيرين أول ما يشوفوه الراجل يقول للأولاد قوموا قعدوا الشيخ ويستقبلوه أفضل استقبال الراجل يقول لهم جزاكم الله خيرا يا أنا تعبت قوي عقبال ما وصلت لكم فأول ما يقعد يبص يلاقي الراجل بتاع البوفيه يقول لهم هاتوا لهم عصير لا ده واجب علينا احنا لا لا لا لا ويقوم يدفع يوصل الخبر واحد معدي من الكباين اللي فاتت يا لو كنا قعدناه كان زماننا دلوقتي طلعنا بالعزومة دي يلا مش مشكلة شوية يدخل الراجل بتاع الجرايد يجيب لهم ويقعد كل واحد ويديهم حاجته ويكرمهم آخر إكرام لغاية ما تيجي اللحظة اللي القطر يوصل فيها للمحطة يبصوا يلاقوا ايه ده دي تشريفة مين طالع في ايه يلاقوا راجل قبها قوي ويدخل يقول انا جاي نيابة عن الملك عشان استقبل ضيف الملك ويكتشفوا ان ضيف الملك هو الشيخ الوقور فالناس كلها تقول ياه ده احنا ما كناش مقدرينه ده احنا ما كناش عارفين ويستقبلهم والراجل يقول لا انا مش هروح للملك لوحدي انا هاخد معايا الاسره الكريمه دي اللي احسنت الي واضافتني عندها ويروحوا في زياره الملك عارفين مين الشيخ الوقور الشيخ الوقور الدين الدين كل واحد منا يقول يا لو ابقى متدين دلوقتي بس سن الطفوله بقى ولعب ويجي الشباب مصر ثانوية ومذاكرة وعندي امتحانات والله ده خلاص كلها أسبوع ولا أسبوعين إن شاء الله هبقى ملتزم وهبقى أخد بالي الفترة الجاية وبعد شوية أنت عارف بقى جواز الواحد يعيب في نفسه هيروح منه قطر الجواز فيلحق يتجوز وبعدين يكون نفسه بقى ويعمل له قرشين كويسين علشان خاطر يعرف يعيش والعيال من بعده ما تتشحططش زي ما هو اتشحطط و و و وهتقعد تسوف لغاية ما يأتيك أجلك وانت معرفتش قيمة دينك اللي هو أعظم كنز ربنا ادهولك اوعى تفوت منك عشر ذي الحجة اوعى تفوت منك الأجر أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى طاعته إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم على آله وصحبه وسلم